بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هذا شرح الحديث الثاني عشر من الأربعين الربانية والحديث حديث الثاني عشر هو حديث الأدب قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ده حديث الادب اقوله تاني اللهم ارزقنا الادب صلي على سيدنا النبي زيد النبي صلاه يا عم صلي في ايه الناس نايمه كده ليه احنا لسه الظهر صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله اشهد الله انني احب رسول الله واشهدكم انني احبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي انا اتعجب من من اوتي جوامع الكلم يعني حديث زي ده ممكن الواحد يعيش بيه طول عمره اللهم ارزقنا الجنة يا رب ويفضل يشرح فيه بقية عمره حديث عظيم جدا جامع شامل كافي شافي تعرف يا شيخ عمرو لو الناس كل المسلمين عملوا بهذا الحديث فقط في المعاملات بينهم يبقى شكل المجتمع ايه بالله عليكم سبحان الله العظيم عشان كده الواحد بيتحسر فين المجتمع المسلم ده فين المجتمع المسلم ده لذلك يا إخوة لينا خطبة جمعة قديمة اسمها الإخاء كانت في مسجد الرحمة المهداة في العمرانية في اسمها ايه لا الرحمة المهداة في المطرية في المطرية الكبلات ماشي صلى على الرسول صلي فعلا انا لما سمعت الخطبه ديك اليومين دول كانت بتسأل بحرقة بحرقة الإخاء الأخوة لذلك قلت ساعتها حاجة مهمة جدا ودلوقتي بقولها تاني وأرجوكم ساعدوني تعالوا نتعاون على إقامة هذا المجتمع سيبنا من الناس قلت كتير الحمد لله على السلامة أستاذ محمد ده محمد محمد ابني ربنا يهديه ويهدى أبوه آه صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى بقول سيبنا من الناس اللي بره كله بيشتكي بيقول الناس وحشة الناس بتأذي الناس بتخون الناس الناس الناس الناس كله بيشتكي قلت لكم القصه اللي قبل كده بتاعت ان كان شيخ قاعد قال درس مؤثر جدا فقلع العبايه محلوي قلع العبايه بتاعته وحطها جنبيه كده وبيقول الدرس الناس كلها عيطت وكل العيون دمعت فتح عينيه ما لقاش العبايه فقال كلكم تبكون فمن الذي سرق العبايه كلكم بتعيطوا امال مين الحرامي بقى فنفس الشيء الكل بيشتكي طب بتشتكي من مين لما كلنا بنشتكي بنشتكي مني من نفسنا مننا بنشتكي مننا عشان كده البدايه يا اخوه انا احبكم في الله هنا المدرسه الربانيه هذه المدرسه الربانيه نريد ان نبدا بها صرح أخوة أخوة ده اللي عمله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أول ما بدأ الدعوة أول ما بدأ الدعوة أول حاجة عملها آخى بين الصحابة كانوا ببيت الأرقم ابن أبي الأرقم أربعين واحد ما كملوش أربعين بس كانوا حاسين إن الأربعين دول هم العالم بس فيش غيرهم هم دول العالم قلت لكم لما رحت بتوع جماعة التكفير دول لما الواحد منهم كان بيقول يا اخويا فينا كان الشيخ بتاعهم دايما يقول له ايه فين اخوك قول لاخوك هات اخوك حاسين ان عشان كده كانوا مسميين نفسهم جماعه الايه المسلمين مفيش مسلمين غيرهم كل الدنيا كفار الا هم دول فالمعنى ده ما بنقولش كده احنا بنقول كل احنا بنقول كده ولا نكفر مسلما ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله فبنقول كل اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مسلمين بس عايزين نعمل كتله قلوب تحكمها قيم كتلة قلوب تحكمها قيم الكتلة دي أخوة الأخوة الرسول أقام صلي عليه صلى الله عليه وسلم صرح الأخوة ده من أول يوم قال رسول الله وكونوا عباد الله إخوانا إيه كما أمركم كما أمركم عايزينها كده قال الله انما المؤمنون اخوه عايزينها كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وانما بيني وبين ابي بكر اخوه الاسلام ومودته أخوة الإسلام دي إن أشوف أشرف أخويا أخويا أخويا كلمة شيب شعرك لما مصعب بن عمير شاف بعد غزوة بدر أحد الصحابة بيقود أخوه شقيقه فقال له شد يديك به فإن لأمه مال تفتديه به فبص له اخوه كده وقال له اهذه وصايتك بي اهذه وصايتك بي وانا اخوك قال لست بأخي إنما هو أخي دونك قال له لا ده بلال أخويا مش أنت لأن ده كافر وده مؤمن عشان كده قلت في الج... آخر خطبة جمعة بنا نؤمن ساعة كيف يدخل الإيمان إلى القلب اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا نفسي تسمعوا الخطبة دي صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم الخطبة دي كان مدخلها حلو في إنزال ال- القرآن على النفس قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن قلت لك خاف على نفسك إنك تقول آمنت ربنا يقول لك لم تؤمن احذر أن يكذبك ربك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم هم بيقولوا آمنا بالله واليوم الآخر ربنا يقول لهم ما هم بمؤمنين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ها يدخل الإيمان في قلوبكم كيف يدخل الإيمان في قلوبنا كيف ندخل الإيمان في قلوبنا آية لما وأنا بحضر الخطبة ساعة ما قريتها رحت قايم واقف كده لا إله إلا الله كانت فين الآية دي عننا قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان والله ساعتها قمت وقفت كتب في قلوبهم الإيمان شفت ازاي يدخل الايمان قلبك ما ربنا يكتب في قلبك الايمان كتب في قلوبهم الايمان يبقى اي ذره ود اي ذره حب اي ذره موالاه لظالم او كافر او فاجر او مشرك او محارب لله ورسوله تنزع الايمان من قلبك لا تجد لا تجد يبقى عشان الايمان يدخل قلبك ويكتب في قلبك ما يبقاش اولياءك الا دول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون هم هم دول وبس لا تجد وساعتها يبقى كتب في قلبك الايمان عارف يا صاحبي احيانا لما بتحتاج لظالم بتحتاج ل واحد مش حلو تحتاج له في في واحد مرة دعا الظالم فسلط عليه هذا الظالم بنفسه والله انا مش عارف اقول لكم القصه ازاي بس كان في ظالم من الظلمه وصاحبنا ده قابله في مكه فعزمه في البيت واكرمه واداله هديه لاولاده وقعد يدعي له ربنا يكرمك ويبارك لك في اولادك و و- و- اما رجع الظالم ده هو اللي قبض عليه وحط له بلوى عشان يحاكموا بيها هي دي سنة الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كانت التساؤلات بقى جبت ده منين وبتعمل ده ازاي وبتعمل ايه ده- ده- اوعى يقع في قلبك ذرة ود لظالم ذرة ذرة هتخرج الإيمان من قلبك عشان يدخل الإيمان قلبك احرس قلبك لا تجد شوف شوف كلام ربنا لا تجد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دور مش هتلاقيه واحد مؤمن بالله واليوم الاخر ويواد الظلمه ويواد الظلمه وتعالى بقى الواحد ظالم بيواد الظلمة مفتون بيساند الظلمة ويقول لك تعالى بس نفهم الأول في الشرع يعني إيه يواد ويحاد ونفسر انت بتفسر الكلام ده بمزاجك بقى ولغويا ومش لغويا وهات لي اقوال فلان وعلان سيبك من الكلام ده كله معروفه بمنتهى البساطه يعني ايه يواد ويعني ايه يحاد لكن عشان تخرج من المشكله انت بتفتن نفسك وانت انت مالك انا انا مالي انا ومالي الحكم عليك احنا ما بنحكمش على حد صح ولا لا قلت نحن دعاه لا قضاه مش من مهمتنا الحكم على الناس امال بنقول الكلام ده ليه عشان احنا ان احنا نطهر قلوبنا من ان تواد من يحاد الله ورسوله مش عشان نحكم بالكلام ده على حد ولا نقول على حد انه بيواد ولا حد بيحاد ملناش علاقه احنا في انفسنا قلت لكم الدعوه ان سيبك من الدنيا كلها وتعالى انا وانت نبقى اخوه وحبايب ينفع تقبل اخوتي ومودتي مين يقبل يبقى اخويا انا احبكم في الله خلاص احنا عايزين كده نواد بعضنا في الله ونحب بعضنا في الله ويظهر اثر هذا الود ازاي كتاب الاخوه يلا هات الكتاب يا حسن يلا يا ابراهيم وزع الكتاب صلى على الرسول صلي زيد النبي صلى الأخوة لماذا نمرة واحد لإقامة كيان الأمة المسلمة إخوتاه نريد أن تنتشر بيننا هذه السنة المباركة وهذا الهدي القويم نريد أن نعتاد سؤال أنفسنا قبل الإقدام على الأعمال لماذا دي فايدة جميلة بعيدا عن الأخوة لماذا؟ قال الحسن رحم الله رجلا توقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك أخي أمكث برهة وفكر لحظة وتأمل هنيهة نعم لماذا؟ ما هو الدافع الحقيقي وراء هذا العمل هنا لابد ان يسعفك العلم فبدونه قد تصطدم الاراده الشرعيه بالاهواء والمصالح الشخصيه المحضه لابد من علم ينير لك السبيل فتتبصر وتدرك حقيقه الامور وفق الميزان الشرعي كلام جميل جدا لماذا انت جاي الدرس ليه لماذا انت اعفيت لحيتك ليه لماذا انت بتصلي ليه هو احنا لو ما صلناش تقول لي انت ما بتصليش ليه ولو صلينا تقول لي انت بتصلي ليه اه هي دي الحقيقه لابد ان يسعفك العلم ربنا يكرمنا ونقدر في مره محمد الشافعي جه ولا ما جاش؟ شيخ عمرو بقى تولى انت امر الموضوع ده خلي في ايدك اجنده واكتب اي وعد احنا بنوعده للاخوه على اساس عشان ننجزه ان شاء الله. أه وارجو ان تشهدوا لنا عند ربنا ان اي وعد بنوعده بفضل الله عز وجل بننجزه وننفذه. جزاكم الله خير. ان احنا نعمل درس عن النيه. النيه ازاي نحرر النية وازاي ن... وايه هي نيتنا مثلا في حضور درس ايه نيتنا في الصلاة السعي للصلاة ايه نيتنا في قيام الليل ايه نيتنا في تلاوة القرآن لازم تحرر مجموعة من النيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فنويت ليك ما نويتش مالكش مالكش كالرجل ينظر الى متاع غيره لماذا لابد لك من علم لماذا دي محتاجة ايه محتاجة علم زي ما كده لما احنا نقول عندنا سبعين نية للصلاة للسعي إلى الصلاة من البيت سبعين نية اللي نوى السبعين ياخدهم واللي نوى خمسة وثلاثين ياخدهم واللي نوى عشرة ياخدهم واللي نوى واحدة ياخدها واللي ما نواش ملوش حاجة من هذا المنطلق تعالوا نعالج قضية الأخوة في عصرنا الحالي تعالوا نسبر أعماقنا بواقعية تامة ليرسخ في قلوبنا اعتقاد جازم بضرورتها وتعقد النوايا على إعلاء صرحها من جديد عايزين الأخوة نبدأ فعلا نعمل صرح اسمه صرح الأخوة صرح الأخوة إخوتاه إذا ما سألنا لماذا الأخوة فبماذا تجيب لعل في حياة كل ملتزم مجموعة من رفقاء الد... مجموعة اسم لعل لعل في حياة كل ملتزم مجموعة من رفقاء الدرب كانوا كل شيء بالنسبة له في وقت من الأوقات أحب الدين في سمتهم وسار معهم رغبة في مشاركتهم واللحاق بهم وكل جيل يحدثك عن هذا الشأن وكيف كان الحال أفضل مما هو عليه الآن فما الذي حدث يعني النهاردة كان مشايخنا بيقولوا لنا إن على أيامهم كان الأخوة أو كان الالتزام يا جماعة مشايخنا يحدثون إن كان الالتزام على أيامهم يعني الالتزام في السبعينات يعني مش عايز برضو أجيب سير الدرس بالعشاء لكن عايز أقول إيه إن قضية الصحوة الإسلامية والالتزام بالدين والدعوة إلى الله قصة الدعوة بدأت من سنة 24 1924 اشمعنى 1924 سقوط الخلافة لما كمال أتاتورك أسقط الخلافة وأقام النعرات القومية بدأت الدعوة بالشيخ حسن البنا عليه رحمة الله كان في حد ذاته هذا الرجل رجلا فاضلا ربنا بعث به الدعوة في مصر أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الإخوان أنا بتكلم عن شخص حسن البنا عليه رحمة الله بعث الله به الدعوة فعلا وأقام دعوة قوية وبدأت الدعوة وكل الجماعات اللي انت شايفها على الساحة خرجت من هذا العب الشاهد ايه سنة 65 جمال عبد الناصر ضرب الاخوان ضربة قاصمة وسجنهم كلهم في السجون في السجن الحربي وهتيجي القصة اللي انا قلت لكم بقى اللي هقول لكم عليها بالليل بداية جماعة ان شاء الله بداية جماعة التكفير وازاي نبتت في السجن وازاي طلعت وكان مين راسها الشاهد ايه ان بيحدثونا بقى سيبك من 65 ل 75 متت الدعوه 75 بدات الدعوه تزدهر وبدات كلمه المدرسه السلفيه السلفيه بدات وكانت آه ظهر على استحياء جنب الجماعات الاخرى الكبرى كان في جماعات كبيرة جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وجماعة الجماعات الكبيرة الضخمة دي ظهرت المدرسة ما قالتش الدعوة السلفية وإنما ظهرت الإيه؟ المدرسة السلفية ربنا يكرمه ويرضى عنه ويحفظه يعافيه الشيخ محمد إسماعيل مقدم كان هو صاحب هذه المدرسة وصاحب فكرة تأسيسها والدعوة إليها مع مجموعة من الأطباء اللي معاه في في في اسكندريه الشاهد ايه مشايخنا بقى سنه 75 لحد 79 80 يقولوا كان الجيل ده الجيل الذهبي للدعوه الجيل الذهبي للالتزام كان عندهم صيام الاثنين والخميس زي رمضان عندهم القرآن حفظ القرآن ده زي ما انت حافظ اسمك مش مش مش النهارده تيجي نقول لاحمد الدويقه سمع يا احمد يا صلاح يقول طب هراجع هراجع ما كانش حد عندنا كده مش عندنا عندهم كانش حد عندهم كده سمع انا اول ما قعدت كده في السنين ديك سنه 76 وقلت لكم كانت البدايه في 31 واحد 76 مات جدي في اليوم ده الله يرحمه رحمة واسعة تلاقي تلاقي الشيخ وهو قاعد الاستدلال بالايات بحر بحر عمال يجيب الايات من هنا من هنا من هنا كان ده قرانهم النهارده بقعد كده احيانا اقعد اسمع اشوف درس على ال- في التلفزيون لما اكون مسافر أه ولا اسمع شيخ وادور على ايه ادور على حديث ادور على موقف من مواقف السلف كلمه من كلمات السلف كله كلام كلام كلام كلام الله قول ايه اهم شيء القران الشاهد ايه الجيل الذهبي ده 81 حصل قتل السادات قعدوا ثلاث سنين طلعوا 84 بقى في جيل تاني بقى بتاع 84 غير الجيل بتاع 74 جيل تاني يقول بقى الله يرحم الجيل الاولاني من 84 لحد 90 ادي جيل من 90 ل 2000 ادي جيل من 2000 بقى ل 2011 وبعدها اعوذ بالله منكم ده موضوع مختلف تماما بقى مصيبه بتاع الثلاث سنين اللي فاتوا الشاهد ايه ايه اللي حصل ايه اللي حصل بتوع السبعينات بعدين الثمانينات بعدين التسعينات وبعدين بتوع الألفين في النازل ليه كنا بنتأمل نتمنى نقول إن ولاد الإخوة هيبقوا جيل التمكين فوجئنا إن دول ولاد الإخوة أسوأ من الإخوة طيب جزاك الله خيرا يا أحمد يا جاي متأخر ليه النهاردة يا أحمد؟ يا أحمد يا كتامة صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ايه السبب السبب فعلا ان في دعاه على ابواب جهنم هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا دعاه اللي على ابواب جهنم دول في دعاه ظهروا متخصصين في التفريط والتسهيل اسهال الاستسهال قلت لكم ان احد الدعاء انا شفته بعيني وسمعته بودني في التلفزيون بيقول لما تبدا صلاه ممكن تصلي صلاه ولا صلاتين في اليوم ممكن تصلي الفجر مره كل اسبوع ممكن المراه تبدا انها تخف المكياج شويه وبعدين تخف الروج شويه وبعدين تغطي شعرها وبعدين ده دين ردوا عليا اوعوا يكون الكلام ده عاجبكم اوعوا تكونوا تبعوا وانا مش واخد بالي ده مش دين الدين مفيش تدرج في ترك المحرمات يعني واحد ما بيصليش ده كافر عشان يسلم يصلي الخمس صلوات من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر مش صلي صلاتين الاول وبعدين ثلاثه وبعدين ابقى اكمل الصلوات بقى يعني إيه، ابقى اصلي فجر مره كل يومين ثلاثه ايه ايه الكلام ده ايه ك... والكلام ده بوافق ايه هوى ناس كتير يا س... هو ده الدين شوف الناس ال... آه، ال- الدين الوسطي والاسلام ال... المت... المستنير الاسلام المستنير اه ظهرت كلمات بقى الاسلام المستنير والالتزام الوسطي وال... وسماحه الاسلام ويا ريت السلفيين كلهم زيك كده هؤلاء الدعاة هم الذين افسدوا اجواء الالتزام وبقيت انت شايف نفسك ده انا بصلي بتصلي كل المسلمين بيصلوا لا مش كل المسلمين بيصلوا لا مؤاخذه يا ابني كل المسلمين بيصلوا لان اللي ما بيصليش مش مسلم فلذلك هذا الذي افسد الاجواء هذه النوعيه وقصاد النوعيه دي نوعيه تانية نوعيه مريضه للاسف الشديد ان كل همهم تشويه المشايخ الكبار وتشويه صورتهم وايذائهم وتسميهم بقى مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه بس هو الولد ده ما بيحبش الشيخ حسان الله يكرمه ليه ما بيحبش الشيخ حسان يقول لك اصل هو راكب عربيه احبه ازاي وهو راكب عربيه يعني طب خلاص هنخلي الشيخ حسن يبيع عربيته عشان تحبه يا عم ما تزعلش ايه الحقد ده ايه الحقد ده انت مالك ومال عربيته ما تخليك في علمه خليك في فهمه للدين خليك في عقيدته خليك في منهجه يقول لك ازاي ما اقدرش افصل ده عن ده ويطلع بقى الشاهد ايه دي نوع... يبقى النوعيه الاولانيه اللي فرطت ودفعت المسلمين الى التفريط ويشهد الله عز وجل ان انا شفت بعيني في وسط البلد تحديدا بالحرف في ميدان طلعت حرب وانا ماشي على الرصيف على رجليا الكلام ده برضو من 10 15 من 10 12 13 سنه مش عارف من امتى شاهد لقيت ايد بسبحه انا ببصص في الارض كده فلقيت في سبحه برفع راسي كده لقيت واحده بشعرها وماسكه سبحه ماشيه في الشارع بتسبح هدي خلفه فلان ده هو اللي عمل كده وبعدين هو حليق فخلى توقير وهيبه اللحيه سقطت من عيون الناس يقول لك مش شرط ان انا ابقى ملتحي ممكن ابقى حليق واحسن من الملتحي ممكن ابقى متبرجه واحسن من المحجبه المعنى ده لما وصل برضه لقلوب الناس ضيع الالتزام وضيع الدين نحن نريد الآن المدرسة الربانية نحن نعود إلى قيمة الالتزام الصحيح من هذه القيم كتلة قلوب تحكمها قيم من هذه القيم قيمة الأخوة قيمة الأخوة تعال بقى نشوف الشيخ بيقول ايه هنا الله يرحمه اللي بيقول التدرج في الخمر حجة في التدرج في ترك المناهي نقول ان ربنا لما تدرج في تحريم الخمر الاول الخمر كانت مباحة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اباحة وبعدين التحريم اثناء الصلاه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ما فيش بالنهار بالليل بس في الوقت اللي ما فيش صلاه وبعدين فهل انتم منتهون التدرج ده خد سنين احنا بنقول ان التدرج ده اللي جه اسلم بعد تحريم الخمر ها تدرج ولا انتهى بس خلاص يبقى ملهمش دليل في دي ولا عله التدرج انتهى خلاص كان في وقتها ما فيش حاجة اسمها تدرج في ترك المحرمات واحدة مش محجبة عايزة تلتزم تلبس ايه النقاب الإسدال يعني ممكن تلبس شوية إشار وبعد كده عباية وبعد كده لا لا لا لا لا, لا. ده مش دين اللي يقول لك كده بيضحك عليك الدين اول ما تلتزم تلبس نقاب تغطي وشها وكامل جسمها ده الدين فما الذي حدث لعلكم لا تشعرون بخطوره الامر الذي ضيعتموه انني احاول ان امد المبضع نحو اصل الداء احاول ان استاصل هذا الورم السرطاني الذي دب في جسد الامه انه فساد ذات البين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فساد ذات البين هي الحالقه هي الحالقه الحالقه اقرا اخر سطر في الهامش الخصله التي من شانها ان تحلق اي تهلك وتستاصل الدين كما يستاصل الموسي الشعر شوف من ماده حلقه الحالقة تحلق الدين ولا تحلق الشعر لذلك أعينوني بتجريد الإخلاص والصبر حتى ينفع الدواء سأفتح صفحة جديدة مصطحبا أخطاء الماضي محاولا فقه الواقع المر فهلا ساعدتموني بصدق الاستعداد قولوا توكلنا على الله ساع فهلا ساعدتموني بصدق الاستعداد والرغبة في العمل للإصلاح فهل من مشمر هل من مجيب توكلنا على الله إخوتاه لماذا الأخوة أولا لإقامة, لإقامة كيان الأمة المسلمة إننا في عصر استزل فيه المسلمون وبلغوا من العجز والوهن مبلغا لم يسبق له مثيل عصر سقطت فيه خلافتهم التي استمرت من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى منتصف القرن الرابع العشر الهجري ليسجل التاريخ وصمة عار على جبين كل المسلمين في هذا العصر عصر سقطت فيه أراضي المسلمين تباعا وما زال المسجد الأقصى الأسير يئن تحت أيدي أعداء الله عصر الفوضى والغثائية عصر الغزو الفكري والثقافي ومحو الهوية الإسلامية ثم هو عصر الشتات والفرقة والعداوات كل هذا ونحن في سبات عميق فبعضنا قصارى جهده الأحلام والأوهام وبعضنا لا يعرف سوى الخطب والكلام وبعضنا والى أعداءه وترك شرعة الإسلام وبعضنا راح ضحية القهر فقصف الأقلام وغالبنا صار يهوى الغفلة كيفما اتفقت له وعلى الدين السلام فالمسلمون مقهورون نفسيا فالمسلمون مقهورون نفسيا أريد لهم ذلك وللأسف انصاعوا لتيار أعدائهم حتى انسحب البساط من تحت أرجلهم وهم في غفلة معرضون لم تنفع معهم النذر الإلهية وراحوا في خوضهم يعمهون إخوته وسط كل هذا أنتم يا صفوة الخلق معاشر الملتزمين مطالبون بتغيير وجه الارض واقامه دوله الاسلام ولا يتاتى لكم ذلك حتى تقيموا في نفوسكم للاسلام دوله حتى تكون فيما بي حتى تكونوا فيما بينكم نموذجا مصغرا لهذه الدوله يرى العالم باسره من سمتكم ما يدعو للحوق بركابكم فوالذي نفسي بيده لئن أقمتم الإسلام فيما بينكم حقا ليستخلفنكم الله في الأرض لكن ذلك مرهون بإصلاح أنفسكم وهذا موعود الله لأهل الإيمان في كل زمان قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير ان شروط الاستخلاف والتمكين وحصول الامن والطمانينه واضحه جليه انه تحقيق الاسلام بسلامه المعتقد وعبوديه الله وحده وتزكيه النفوس بالعباده والطاعه ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ده كلام ربنا عايز ارجع تاني عشان اقول شرح الكلام الاولاني ده مهم جدا المفروض في ايدك قلم تحط تحتها خط انه أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم لا يتأتى لكم ذلك حتى تقيموا في نفوسكم للإسلام دولة حط تحتها خط في نفسك في بيتك حتى تكونوا فيما بينكم في هذا الوسط الوسط الملتزم نموذجا مصغرا لهذه الدولة قلت قبل كده ان مهم جدا القضية دي ان انت اقم شرع الله فيك عمالين نقول تحكيم الشريعه تحكيم الشريعه تحكيم الشريعه ويطلعوا علينا يقولون تقصدوا ايه بتحكيم الشريعه سيبنا مش هنرد ولا هننجر الى هذه المناقشه انا بقول حكم الشريعه في نفسك وفي بيتك زوجتك ومراتك واولادك وفي شغلك تجارتك ومصنعك ودكانك ومحلك وظيفتك وطلبك للعلم أقم شريعة الله عز وجل نقيم شريعة الله بيننا أما نيجي أنا وأنت نشتري مع بعض نحكم الشرع في فقه البيوع لما تيجي تأجر مني محل نحكم الشرع في فقه الإجارة لما تيجي آه، يحصل بيننا وبين دين نحكم الشرع في فقه المداينة المداينة لما أجي أحيلك على حد تاخد منه دينك نحكم الشرع في فقه الحوالة لما نيجي نأجر مزرعة نفك- نحكم الشرع في فقه المزارعة لما نح- نحفر بير أنا وأنت نحكم الشرع في فقه المساقاه كل دي أبواب في صحيح البخاري لما نيجي نتقاضى اختلفنا انا وانت نتحاكم الى مجلس عرفي يحكم شرع الله هي دي ان تقام هذه الامه هي دي معنى كلمه امه اللي بقول لك عليه ان يكون للاسلام امه كنت قلت لكم ايه في قناه الناس اول ندوه عملتها وكنت انا مذيع بناقش الناس كانت بعنوان امه الاسلام ال- كانت بعنوان الامه بخير الامه بخير وفاكرين كويس جدا شيخ من المشايخ اللي ضاعوا دلوقتي ما تعرفش راح فين تاه وقلت له هل الأمة بخير قال لي هي فين الأمة هو فين الخير فيش أمة لا في أمة اللي مش شايف الأمة اللي هو ما عملهاش في نفسه الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك هي دي ان مش شرط الامه انك شايف البلاد العربيه 54 دوله الامه العربيه ولا الامه الاسلاميه مش مش ده الموضوع الموضوع فيه الامه التي تقوم بهذا الدين هو ده الموضوع اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم الشروط ربنا قال في الايات دي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الى ايه ليستخلفنهم ادي الخلافه اثنين وليمكنن لهم دينهم ادي التمكين ثلاثة وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا أدي الأمان يبقى الخلافة والتمكين والأمان شروطها يعبدونني لا يشركون بي شيئا التوحيد اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله اثنين وأقيموا الصلاة أركان الإسلام وآتوا الزكاة ثلاثة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون السنن إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض قلت الكلام ده كتير يقول لك الناس بيحاربونا وبيقتلونا وبيدبحونا وانتوا لسه بتتكلموا في فقه دورة المية نقول له أيوه احنا هنفضل نتكلم في فقه دورة المية والسواك وتقصير الثياب وإعفاء اللحية سنة ربنا قال إذا عملت كده مش شغلك بقى قلت لكم الدورة اللي عايزين نعملها أصول الفقه الدعوي إن من أصول الفقه الدعوي الدعاة أجراء عند الله أنا شغلتي إيه؟ خدام خدام عشان كده دايما في الدعوة الربانية في المدرسة الربانية بنقول ايه خادم ما بنقولش مسؤول خادم انا شغلتي خدام الدعاء اجراء شغلتي خدام انا خدام لهذا الدين الدعاة اجراء عند الله اينما وحيثما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا ثم انتظروا الاجر المعلوم من الله يوم القيامه انا الخدام شغال في خدمة الدين ربنا شغلني ادي درس ادي خطبة اكتب كتاب دي شغلتي ربنا شغلني الشغلانة دي في خدمة الدين وشغلك انت تناول مية ت... ت... تم- تنظف مكتب تمسح القبلة شغلك انت ان كل واحد يدور لنفسه على دور خدام دور ايه وقلنا كتير لو ما قدرتش تبقى خدام لدين ربنا خليك خدام لخدامين ربنا ابقى خدام في جهة من الجهات في طريقة من الطرق اخدم الدين بطريقة أجراء أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا ثم انتظروا الأجر المعلوم من الله إمتى يوم القيامة ثم إلى أي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير دي مش شغلتي بقى الدعوة بيقول لك بتنزل الدعوة بتضيع الدعوة مش أنا ده صاحب الشغل أنا شغلتي أخدم بعد كده الدعوة راح فين سيدنا نوح قال كده رب إني دعوت قومي ليلا ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا مع ذلك كان معذور ربنا ما قالوش بطل قال له إيه استمر استمر فعشان كده بنقول إيه ربنا قال كده بعد ما قال لك التوحيد وإقامة أركان الإسلام واتباع سنة سيدنا النبي ما تحسبش الذين كفروا معجزين ربنا قادر قادر قادر قادر ثم من وراء ذلك استشعار العزة واليقين بعلو دين الله فإنما الخطب فينا إذ لو تعاون أهل الإيمان على تحقيق الإسلام أولا فيما بينهم وأصلحوا ذوات أنفسهم فليكن الجميع على يقين بأن نصر الله قادم وأن المستقبل لهذا الدين والعزة للمسلمين ولو كره الكافرون إخوتاه إن بناء الأمة من جديد يحتاج إلى تضافر الجهود عايزين نتعاون عايزين نتعاون يا نجيب إن بناء الأمة من جديد يحتاج إلى تضافر الجهود ولا ينتج هذا إلا عن صفاء السرائر اللهم طهر قلوبنا الحديث بقى لما نيجي في شرحه ولا تنافسوا صفاء السرائر والاجتماع على قلب رجل واحد فإننا معاشر الملتزمين نحمل العبء الثقيل أمام الله تعالى تجاه هذه الأمة وهذا دورنا الذي لا ينبغي أن نتخلف عنه هنا لابد من خلي بالك بقى عشان الناس اللي هم بيحلموا بالتجميع بيحلموا يقول لك احنا عايزين المشايخ يجتمعوا ويتفقوا ويقولوا لابد من وحدة الهدف ووحدة المنهج مش أي حد مش أي شوية وخلاص مش أي اتفاق مش أي تجميع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اسمه المفرق المفرق لازم نفرق بيننا وبين غيرنا تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى لابد من وحدة الهدف احنا عايزين ايه وحدة المنهج نوصل للهدف ده ازاي لتجتمع هذه القلوب المؤمنة برباط إيماني متين هذا هو ما صنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أرسى دعائم الأمة فجعل الصحابة يجتمعون على هدف واحد هو التوحيد فصارت لا إله إلا الله هي العروة الوثقى حدث هذا في حلقة صغيرة كانت تعقد في بيت الأرقم بن أبي الأرقم لتلاوة القرآن فأقبل الصحابة على تلكم الوجهة وارتضوا آنئذ التضحية بكل شيء في سبيل الله عز وجل ورسخ في صدورهم معنى الولاء والبراء فكانوا بالأمس تقوم بينهم العلاقات على قرابة الدم أو المصلحة المشتركة أو لقاءات الشهوة ومثل هذه العلاقات كانت تصنع فيهم روابط من نوع ما يعني في شلة قبل التزامك كان ليك شلة شلة بتقعدوا مع بعض تتفرجوا على حاجة تقعدوا مع بعض تشربوا حشيش بتقعدوا مع بعض تلعبوا ايه اه ستيشن بلاي ستيشن تقعدوا مع بعض تلعبوا كرة كان في شلة الشلة دي كان روابط من نوع ما لقاء شهوة لقرابة دم مصلحة مشتركة دكاترة يقعدوا مع بعض مهندسين يقعدوا مع بعض تجار يقعدوا مع بعض قال ايه ومثل هذه العلاقات كانت تصنع فيهم روابط من نوع ما كانت لا تصل ابدا لحد التلاحق الالتحام والتلاصق عمرهم ما يبقوا حته واحده ابدا الا بهذا الدين اما وقد غيرت وجهتهم ونفضوا عنهم جاهليتهم فحينئذ ذابت ذاتيتهم في بوتقة الإيمان لم يعد هناك هذا السياج المنصوب من كل فرد حول نفسه بحيث لا يمكن أن يتسع لغيره فالحب في الله نسيج وحده لأنك حينئذ ستجتمع معي في المرجعية وهي كتاب الله وسنة رسوله فلا يحدث شقاق ولا تنافر أما إذا دخلت الأهواء فالنفرة والضغائن والشجار والتشاحن إخوتاه حين نقول إن بناء كيان الأمة يبدأ من لبنة الأخوة التي هي ثمرة التوحيد نعني أن الرباط العقدي الإيماني هو الرباط الوحيد الذي يمكن أن تتسع له القلوب المؤمنة نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا هذه نقطة البداية سنكتفي على هذا المقدار ونستكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم الواجب عايز كل واحد مننا يبقى له أخ مش صديق أخ قال ابن القيم ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا إن يبقى ليك في حياتك أخ حبيب في الله لنبدأ إقامة صرح هذه الأخوة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته